قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم اما بعد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل نزوه بدر وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في المسلمين جميعا ينادي وهناك فرصه مهوله للفردوس الاعلى ينادي قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قوموا الى جنه عرضها اكبر من عرض اليهود المجرات كل من فيها اصناف النعيم فيه افضل من اصناف النعيم العرب الارض كلها والان اخواني في الله ورمضان يقترب والان اناديه قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض اناديه بلغ كل ارض قلوب وحرمه بلغ كل واحد كل بلده بلغ كل واحد عايز ينطلق الله قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قوم قوم ربنا سبحانه وتعالى لمن اراد ان يستعد الاعظم لحظه في حياتك كلها لما ابواب الجنه كلها تفتح فلا يغلق منها باب اخواني اخواني لحظه مهدي رمضان لحظه مهدي فتح ابواب الجنه ثمانيه ولا يغلق منها باب كل واحد منهم هيبقى واحد من اثنين يا اما واحد ما عادش ازاي يكلمونا في رمضان من وقت للفجر يا اما واحد سهل يا اما واحد سهل في رجب وشعبان حتى يقصد في رمضان يا اما واحد اصبر على الله الان ساعتها ساعتها باب الجنه هيتفتح هيبقى واقف على الجنه هيدخل الجنه ويعيش رمضان في الجنه ملكية ده سبعة مليون ملبسة وخمسة ودول أشخاص بآلاف مؤلفة من جيوش عمية وراء الجيش الضبط كله المسلسلات الدينية مصر الحسين المسلسلات الدينية مؤلف أبي سفيان إن الذين أشرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انصرفوا إلى أهلهم انصرفوا فكهين مسلسلات دينية مقصود تنفيذ عقيدة الأمة من خلالها والعياذ بالله إخواني في الله القنوات الخارجية تتنافس على على يد وصف بأجل إنتاج المسلسلات الرمضانية القنوات المصرية تتنافس من أجل إنتاج 108 مسلسل رمضاني إخواني 4000 حلقة يعني متخيل الحلقة مش دقيقة يطلع يتكلم ده الحلقة ألف مشهد ومشهد وكل مشهد وراه ألف واحد اشتغل عشان المشهد ده يطلع تخيل الجهد اللي أهل مصر بذلوه من أجل إن الناس تفطر عن ربنا في رمضان تخيل هذا الجهد الهائل لما الواحد أحيانا يخرج من بعض الحلقات من مدينة الإنتاج ويتنقل داخل المدينة يرى الناس خارج معتقد إن خلاص الناس قدرت إجهاله تبين ان هم لسه سهرانين الصبح يصوروا في المشاهد بتاعتهم عار علينا ان تكون هذه عزيمه اهل الضلال واهل الباطل وان تكون هذه عزيمتنا عار علينا ان هم يستعدوا رمضان من قبل رمضان ب 4000 حلقه واحنا عملنا ايه في رمضان؟ عار علينا ليه يا جماعه؟ ليه؟ ليه يستعدوا كل الاستعداد لرمضان؟ ليه؟ ليه 108 مسلسل عشان رمضان؟ ليه؟ يا جماعه رمضان ده فرصه مقوله للمصالحه مع الله ابليس قال كده ابليس قال كده عشان كده اهل الباطل مرعوبين من رمضان مرعوبين ان الناس تتاخد منهم في رمضان عشان كده حوالي التخدير في رمضان بتصبح لمعدل بطيء متواصل ليه كل اللي بيعملوه ده ليه لماذا رمضان ده رمضان ده الامه بتبقى فيه امه رمضان يا جماعه الشعب الوحيد اللي الناس بتحرص فيه انها تاكل بعض وانها تصوم بعض وانها تعبد ربنا مع بعض الشعب الوحيد اللي الامه بتحيا فيه الجديد بتبقى امه بحاله حقيقي مشهد في الامه دي بايد محمد رفيق انا بعرفكم يا الاثنين مشهد الحج ومشهد رمضان عشان كده عايزين يموتوا المشاهد دي في قلوب المسلمين عشان كده رمضان ده الشهر اللي لو طلعت الامه كلها تصلح رمضان ده الحمد اللي ربنا بيمد لنا سبحانه وتعالى حتى نتصل به لا يمكن نسيبهم يطلعوا علينا ويقطعوا طريقنا الى الله سبحانه وتعالى اخواني في الله ليه يعملوا كده؟ ليه كل المجهود الهائل ده من اهل الباطل؟ لو قرات كلام الله عن رمضان هتعرف هم مرغوبين رمضان ليه؟ لو قرات كلام الله عن رمضان بس مش بفكر طالب الحق بفكرهم هم هتفهم هم مرغوبين من رمضان ليه؟ اسمع قول الله شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر شهر يا جماعه يعني رمضان ده مش خطه الله هتسمعها وتنصرف والكلمتين اللي سمعتهم هتنساهم ده شهر يعني ممكن الامه تتغير يعني ممكن الامه تقوم من جديد يعني ممكن الامه تتولد من جديد يعني ممكن كل حاجه في صفات الامه تتغير شهر رمضان رمضان من الرمضان بيحرق بيحرق الشهوات في القلوب طب لما الشهوات في قلوب المسلمين تتحرق هنسوقهم ازاي؟ هنحترقهم ازاي؟ هنذلهم ازاي؟ هنقودهم ازاي؟ الذي انزل فيه القران يعني كانت بدايه رمضان بدايه الحق على الارض كانت في رمضان بدايه النور بين الامه كانت في رمضان بدايه كل مشهد حالق قلوبهم لحد دلوقتي كانت في رمضان بدايه تثبيت الصحابه بدايه مصعب وعمار وسلمان بدايه قصه تبديل بدايه الخلافه اللي احدثت نص الباطل على وجه الارض بدايه الحضاره الاسلاميه اللي نوت حضاره بدايه البشريه تعلمها بدايه بدايه الغزوات بدايه خيبر بدايه الفتوحات الاسلاميه رمضان كانت البدايه البدايه لكل حاجه هم الوقت بيسوقوا المليارات وبيشتغلوا فوق الليل والنهار عشان يهدوها لما رمضان يجي تاني يبقى الامر ممكن تقوم تاني يبقى ممكن البدايه دي من جديد يبقى يمكن يبقى رفض جديده للامه وهذا المال يسمح به عرفتوا يا جماعه لاهل الباطل بيبذلوا المجهود ده كله الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى ان اهل عرف الامه الهدايا يصم شاهد على رمضان مشاهد مشاهد ما تتنسيش مشاهد تتحفظ في قلبك والتغيير الحقيقي هو تغيير القلوب يعني لو الامه اتغيرت تغيير حقيقي خلاص الباطل هيعمل ايه مع الامه فمن منكم الشهر فليصم الصوم جاي من الامتناع يعني لما الامه تقدر تقول للمعاصي لا لما الامه تقدر تقول للشهوات لا ما ينفعش امه محمد لازم تفضل ما تقدرش تقول للمعاصي لا ومن كان مريض الله على السفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم به الباقي لو بقى المنافسه يعني ربنا يريد ان اليسر يلامس حياتكم الجواز يبقى سهل الرزق يبقى سهل الشغل يبقى سهل الشفاء يبقى سهل الموت يبقى سهل التدين يبقى سهل اللي عايز يوصل لربنا يلاقي طريق سهل ولا يريد بكم العسر لو البلد بقى المنافسه ربنا لا يريد ادنى منافسه للعسر في حياتنا اللي حصل للامه دلوقتي ان الجواز بقى صعب كل حاجه بقت عسيره الرزق بقى صعب التدين بقى صعب كل حاجه في حياه الامه دلوقتي بقت صعبه لما ربنا يقول ان رمضان جاي عشان يبقى وش الخير على الامه عشان يبقى فتحت اليسر على الامه اهل الباطل اللي جايين ولا لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم تكبروا الله كلمه معركه ده كلمه الناس انتصرت في معركه كان رمضان ده معركه اصل انت مش عارف انت مش عارف الجيش ينزل قد ايه عشان يضيع رمضان عليه من لحظه ما مرت الجيش بتتفك من رمضان اللي فات بتفضل تستعد رمضان اللي بعده عارفين ان رمضان ده الشهر اللي لو الامه مره عشان صح الامه هتنطلق بعد كده عشان كده ابليس واخدها معركه ابليس واخدها بتتلاعب ربنا بيقول لك لما يجي رمضان وانت عايش في طاعه ربنا فيه كفر الله لان ابليس حاول ان هو يمنع الهدايه عنك وربنا قدم واخلاق سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ابليس قال ربنا ولا تجد اكثرهم شاكرين ربنا بيعلمنا الشكر واذا سالك عبادي عني فاني قريب ابليس يريد ان يعمل قضاء بينكم وبين ربنا لما رمضان يجي يوصل بينكم وبين ربنا لما رمضان يجي يبقى مصالحه بين الامه وبين ربنا عرفتوا ليه اهل الباطل مرعوبين رمضان عرفتوا ليه رمضان معركه بين جنود الحق وجنود الباطل على الارض عرفتوا رمضان رعبهم ليه رمضان مخوفهم ليه رمضان شهر المصالحه على الله سبحانه وتعالى اخواني في الله القضاء الصديق ده انا لا اقول هذا الكلام حتى نيئا لا ابدا بالعكس ده غير رمضان ده امل رهيب للامه ما كانوش عملوا كل ده قال تعالى اوسع عصاه لو القينا عصانا المية الثمانية مسلسل هينقضوا لو القينا عصانا كل مجهود الباطل لاحياء الباطل وتدبير رمضان في حياه الامه هيضيع لو القينا عصانا من يومين كنت ماشي ماشي بجانب احد المحلات لقيته عامل حفل الدجيل حفله كبيره للدجيل سبحان الله العظيم فرحت كلمت الشاب اللي واقف على الدجيل قلت له يا ابني نقطه دم حرام واحده تدخل كبدك ما تعرفش هتعمل ايه نقطه دم حرام واحده تدخل مخك ما تعرفش هتخرج بعد ما عملت فيه ايه بدا يقلق بدا يخاف بدا اتكلم عن ناس في المحل فوجئت ان جوه صاحب المحل ومش عارف مسؤول كبير عن شركه ايه سبحان الله الاخ اللي كان معايا من كفله اليتامى فبيكلمهم على كفاله اليتامى اتبرعوا 300 شنطه و300 تيشيرت لليتامى واتبرعوا حاجات لليتامى واحنا خارجين من المحل لقينا بتاع الديجي بيلم الحاجه بتاعته على العربيه وبيمشي قلنا سبحان الله في ايه كلمه يا جماعه كلمه جابت هذا الخير كلمه هدت هذا المنكر يا اخواني التغيير سهل بس المهم يبقى في ناس تنقض مع الله في التغيير المهم ان احنا ننقض المهم ان احنا فعلا فعلا نستخدم من اجل ان نتغير هذا الواقع اخواني في الله مش بس اهل الفن اللي بيستعملوا رمضان اهل المصايف بيستعملوا رمضان رمضان من اول هذا العام هيبدا يجي مع الصيف مع عز الصيف هيبدا ياتي مع المصايف رمضان والصيف رمضان والمصايف ما بتعمل معاك اختلاط ومحرمات الامه هتخسر ايه؟ ممكن كتير جدا من الناس حدث المصايف في رمضان من يضحي بالله بهذه المصائب من وعمل اللي ما يتعملش ايه في ايه عشان جدول الامتحانات كان مش كويس السنه دي في حين ان المرتبات مجموعين من كل امتحان في القوم ومحدش فاهمه عشان الدنيا تفضل وعشان الدين مش مشكله انت اللي هو هتتغير انت هيبقى الدين هو اللي غالي والدنيا هي اللي تروح او تيجي ما هيش مشكله انت هتمشي على الارض حولنا مستهينين بالدنيا واللي فيها انت هنعمل انت هيبقى الدين هو اغلى عندنا من اي دنيا إخواني في الله رمضان الكل بيستغل رمضان حتى أصحاب المقاهي بيستغلوا رمضان إنما إحنا دلوقتي الوضع دلوقتي وصلت لإيه؟ الأمة دلوقتي وصلت لكلمة لها معباية ولا فرحك بالذنب إذا صبرت به أعظم عند الله من الذنب الأمة دلوقتي بقت بتفرح بمعصية الله الشاب يقعد قدام النبي يفضل يضرب يحسب موضع القبر ما يجيش متجاهل حبيب بابا يخرج الموضع كده يفرح ولا فرحك بالذنب حين تظفر به اشد عند الله من الذنب تلاقي الشاب اول ما يجيله مكالمه من امراه لا يحل لها الكلمه يفرح تلاقي الشاب لو فرح قال يا فلان مغني بيحب على اغنيته يفرح ولا فرحك بالذنب حين تظفر به اشد عند الله من الذنب تلاقي متبرجه تنزل تدور على اسوأ ملابس لما تلاقي الملابس اللي اسوأ مما تتخيل تجيبها وهي فرحانه ولا فرحك بالذنب حين تظفر به اشد عند الله من الذنب واعظم عند الله من الذنب اخواني في الله رمضان السنه دي شهد وكثير من اهل الباطل المتوسطين المسلمين فيه يا رب تختار ربنا ولا تختار ايه في هذا رمضان يا رب من اي من اهلين انت اخواني في الله ثانيا ثانيا رمضان ليس عصا سحريه رمضان ليس عصا سحريه يعني ايه؟ يعني ايه رمضان مش عصا سحريه يا جماعه كثير من الاخوه كثير من الملتزمين كثير من المسلمين بيقول ان اول ما رمضان هيجي الدموع اللي مفيش ولا درعه منها نزلت من عينه طول السنه هتنهبل الدمار والقلب اللي منسوب الايمان فيه كان في الفطور طول السنه هيشتعل الشعار والقسوه تجاه جماعات ربنا اول ما يسمعوا في رمضان القلب هيكون توقفت يا زي ما بعض الاخوه تخيل ان اول ما يشوف الكعبه كانه هيتقابل لاول مره وهو بيعتمر يا ابن الكعبه النظر لها هي بالحياه ولكن باي قلب ذهبت اليها باي قلب تدخلون رمضان باي قلب تدخل يوم رمضان انت لا رمضان بقلب شكله ايه في القضيه يا ابراهيم ما تفتكرش انك داخل رمضان بقلب مترتب عليك ذنوب 11 شهر ما تفتكرش انك داخل رمضان بقلب مترتب عليك عقده 11 شهر قلب اخر مره ختمت به القران امتى من بعد رمضان كم يوم صمت به لله من بعد رمضان كم مره قمت ليله وكنت باذن ربنا به من بعد رمضان ما تفتكرش انك داخل رمضان بقلب ذنوب 11 شهر مطبوع عليه واول ما تدخل رمضان هتحس ان انت خلاص بتجني ثمار رمضان وبتحصد الحرب زي لاعب داخل بطوله لا بيستعد ولا بيشتغل ولا بيدور ومع حسن الوضع يكون هيقصد الملايات حرب يا اخواني اخواني خطبه يوم تحذير تحذير من سبب من شيء كان ضيع علينا رمضانات الواحد يلا ضاع على رمضانات في حياته بسبب انه ما فاضلش للنقطه اللي خايفينكم فيها النهارده بسبب انه ما فاضلش يعني ايه رمضان مش رمضان شرعيه رمضان ما استغلتوش هتعمل فيه ايه؟ يا اخواني اسمعوا الى هذه الكلمه الخطيره لاحد السلف وهو يقول ذكر رجب شهر بدر بتنفر الفصول فيه وشعبان شهر الصدق بتسقي البذور ورمضان شهر الحصاد يعني ايه؟ يعني مش حق اللي انت زرعته في رجب وشعبان هو اللي انت هتحصده في رمضان يعني ايه؟ يعني اللي انت عايز تجنيه في رمضان بتزرعه في رجب وشعبان الناس فاكره ان رمضان شهر المجاهده لا رمضان شهر الحصاد رمضان مفيش في وقت انك انت لسه تصطدم بشهواتك واهواك وغفلتك ومعصيك وفجورك لا رمضان انت حسين عشان تدخل يحصد الثمار حق رمضان كل سنة بنخرج من أمتين من عيد رمضان وراضيين بيهم ومش راضيين احنا صوتنا قد ايه ازاي يا جماعة لا ينجب المؤمن من جحر مرتين كل سنة بتنزل والشيطان بيخبرك في رمضان وبتيجي السنة اللي بعدها انت مش فاهم ان لقيتك ما استعدتش لقيتك استهترت برجب وشعبان رمضان يا جماعة شهر شهر رفع درجات مش شهر انك انت هتكون تجاهد نفسك على ما تجاهد على ما يبدا قلبك اليه يكون رمضان خلص يكون اجابه شباب خلاص بيستطيعوه يروح منك رمضان يا اخواني يا اخواني باستعداد رجب وشعبان رمضان ليس عصا صحيه رمضان عامل زي شحنه 10000 فولت لو شحنه 10000 فولت دخلت في جسم واحد ميت مش هتحييه مش هتكبره ولكن شحنة بالمنظر ده دخلت في جسم واحد حي حتى لو ضعيف هتديله قوة رهيبة وطاقة رهيبة رمضان اللي ان شاء الله ما نحيش ميتين لازم تكون مستعد على باب الجنة أول ما تفتح على باب الجنة تدخل تعيش رمضان في جنة تعيش 30 يوم في جنة رمضان ضرب أبيض لو أنت معصيت لو أنت معصيت السر اللي أنت بتقع فيها ولا يعلمها أحد إلا الله لو انت سبتها في رمضان هتنقص عليك رمضان وتقطع في الجماعة تاني ولكن لو انت سبتها دلوقتي رمضان هيبقى ضرب قاضية على هذه المعصية في حياتك رمضان هيجي كلها في حياتك عشان كده لازم تدخل رمضان وانت مستيقظ ثابتا صفقة العمر صفقة العمر رمضان أخيرا أخيرا قلبك هيستريح تاني أخيرا هتلاقي أولا الحق تاني أخيرا هتيجي لك فرصة توصل لربنا تاني ما تضيعهاش بقى ما تتأخرش بيها بقى ما تتأخرش بهذه الفرصة يا إخواني حبيبي الاثنين اللي ماتوا وواحد فاز برمضان والتاني والتاني ما لحقش رمضان فاللي فاز برمضان دخل الجنة قبله يا إخواني يا إخواني الفرق من كل درجة والتانية في الجنة زي الفرق بين السماء والأرض لو رمضان هيفرقك درجة واحدة يبقى رمضان أنت بعد رمضان بالمقارنة بين أهل رمضان زي الفرق بين السماء والأرض رمضان هيرفعك زي الفرق بين السماء والأرض يا جماعة اللي ما بيشتغلش في رمضان ده عامل زي واحد عنده فندق في وش الحرم وقفلوا ايام الحج جيب ايام الحج وقفلوا يبقى ده ايه؟ يبقى ده بيفكر ازاي؟ يا اخواني عايزين نفهم ان رمضان ده طول جاي طول جاي كل اخر يرتكب طول جاي كل مرتكب مرتكب بتقع طول جاي كل واحد عنده معصيه سر وارتباك طول جاي كل شر بيوصل طول جاي كل واحد عايز ينطلق طول جاي كل واحد عايز يتمنى عايز يوصل لربنا طول جاي لكل اخ مشغول في الدنيا ومسحول فيها بالنهار رمضان طوق نجاة طوق نجاة ربنا بيجيلك فيه ما تجيش انت تخذل نفسك بعدم الاستعداد ليه الملائكة في ليلة الأجر عددها أكثر من عدد حصل حصل من الأرض حصل الأرض تخيل إن كان هذا إخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا بيعجبك بملائكة قد إيه؟ قد إيه رمضان ده مش 30 يوم 30 امتحان أنت هتدخل 30 امتحان كل امتحان ورقة أسئلة فيها يجي 10 أسئلة سواء كانت الضحى بتاعت النهارده امتحان الإسلام ده سؤال القرآن سؤال التهجد سؤال قراية القرآن سؤال أنا عايز أسألك دلوقتي أنا عايز أقول لك دلوقتي أنت جاهز للامتحانات دي ولا لأ؟ أنت مستعد ولا لأ؟ الطالب اللي ما بيذاكرش غير أيام الامتحانات يا جماعة عمره ما يتفوق حتى لو نجح عمره ما يتفوق عمرك ما تبقى من السابقين لو عشت المنظر ده عمرك ما تبقى من المجتهدين كتير لو عشت المنظر ده لازم الاستعداد لرمضان لازم في بداية الأخرين واحد رمضان بالنسبة له زي أسانسير طالع 30 يوم بينتقل صورة رهيبة وواحد ماشي بيسحب سلمة سلمة ما استعدتش واحد أول ما باب الجنة فتح دخل كان على باب الجنة كان منطلق من قبل رمضان وواحد عم جري يلحقها كان رمضان خلص الإخوة المعين واحد أول ما بيسمع القرآن في الضربات قلبه بيرقص الإناث في قلبه بيرقص يبدأ يبكي والتاني يفضل واقف طول الصلاة يشرب ثلاثة وبعد كده مفيش فايدة يشرب ثلاثة وبعد كده مفيش فايدة كمان ثلاثة وكمان ثلاثة اللي جنبه يتبهدل وهو أصلا اتكلم في السنة بلا رزاق هو حتى مش عارف عن السنه قاعد عليه معاناه اللي ما استعدش وانطلاق اللي استعد في رمضان ما شايفين بتشوفه كل سنه معاناه اللي ما استعدش وهو يقرا القران ومش حاسس معاناه اللي ما استعدش تحت الفطار وهو مش قادر يمسك نفسه على الكميات اللي معموله من الاكل معاناه اللي ما استعدش في التراويح وهو سرحان ب 90% منها معاناه اللي ما استعدش وهو لو استعد بالنهار يضيع الليل ولو استعد بالليل يضيع النهار وانطلاقا للساعات هو ماسك القران زي القطار قاعد يقرا ليل نهار يا جماعه قطار رمضان ما بيستناش حد قطار رمضان بيجي وينطلق لو انت ما بترجعش للركوب هينطلق وهيجيبك يا اخوان رمضان فوق نجاح الامه ربنا مش هيرفع الامه ده حتى يغيروا ما بانفسهم رمضان فرصه التغيير الداخلي الحقيقيه لما بيجوا كليات الشرطه اول ما الطلبه وضحت بيها يقعدوهم على الاكل في اول يوم يجوا ياكلوا يقولوا خلاص بعد دقيقه الاكل خلص ازاي؟ ده احنا لسه ما كناش هو لغايه الوجبه جت ازاي؟ هو كده النوم بمعاد الصحيان بمعاد لغايه ما يعودوهم على حياه جديده او ده رمضان تعويض على حياه جديده تعويض شهر رمضان شهر تحصل فيه كميه مهوله من الحسنات شهر تتخلص فيه من الذنوب اللي انت مش قادر تتخلص منها شهر انقاذ للامه كلها شهر انقاذ لكل واحد كان هيكمل قبل رمضان رمضان يا اخواني رمضان اللي بيستعد قبل رمضان ده لما يجي رمضان هيفاجئ بالايمان اللي ربنا مالي قلبه بيه هيفاجئ هيقول هو انا ده سبحان الله العظيم على فضل الله اللي هيستعد في رجب وشعبان اخواني في الله ولو ارادوا رمضان لأعدوا له عدة لو أرادوا رمضان ربنا بيقول لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة عدة يعني إنك تاخد إزاي تاخد السلاح بتاعك وفي قراءة لأعدوا له عدة عدة يعني أنت خارج 100 يوم في الجهاد تعمل حساب أكل 100 يوم تعمل حساب ذات 100 يوم يعني استعداد كامل وكيفي أنت استعددت رمضان إزاي؟ أنت استعددت رمضان على قد رمضان ولا استعداد شكله ايه يا اخواني بتوع الكوره يجيبوها واحنا مش عارفين نفهمها بتوع الكوره يقول لك الاستعداد للبطوله هنعمل ايه؟ هنعمل معسكر معسكر يعني ايه يعني جيش؟ جيش يعني ايه يعني جهاد بتوع الكوره فاهمين ان الجهاد الحقيقي مش المباراه الجهاد الحقيقي في الاستعداد للمباراه المباراه دي حصاد حصاد فتره الاستعداد كذلك الجهاد في شعبان في رجب وشعبان رمضان هو حصاد ثمر الجهاد أجيب يستعدوا من كاس العالم أجيب يستعدوا في أي فتنة دنيوية أجيب يستعدوا لأي امتحان من امتحانات الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في خطبة الوداع صعد على الناس فقال لهم إني قد صدقت صوتي ثلاثة يعني إيه؟ يعني النبي قعد ثلاث أيام ما يتكلمش عشان صوته يطلع في خطبة الوداع إنما عليه الصلاة والسلام بيستعد الاستعداد أولها عظيم أي إنسان عليه لازم يستعد للوداع إلا لو مش عايز إلا لو مستحيل إلا لو مستقبل ربنا عشان غزوات المدينة خلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعد وهو الصحابة 13 سنة في مكة لازم تستعد رمضان قبل ما يفرض ربنا جعل صيام التطوع مرحلة فمن تطوع خيرا فهو خير له لازم تستعد لازم تستعد رمضان لازم على قد ما انت معلق الثمار والأمان على رمضان انه يغيرك وانه ينقذك من اللي انت فيه لازم تستعد رمضان يا جماعه انت مخلوق من طين لازم يعني مخلوق من صلصال يعني انت بتتشكل اي تشكيل ابو ذر الغفاري النبي عليه الصلاه والسلام قال له في يوم من الايام انك لم فيك شهريه ضاعت الايام وابو ذر الغفاري النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه ما اطل في الخضراء ولا اطل في الغبراء من ذي لهجه اصدق من ابي ذر يعني ايه؟ يعني تغير يعني ايه؟ رمضان جاي يشكلك جاي يغيرك اوعى تضيع الفرصه دي اوعى تضيع الفرصه يا اخواني اللي انت عايز تجنيه في رمضان لازم تزرعه في رجب وشعبان لازم تزرعه في الفتره اللي احنا فيها دي ده كلام العقلاء اللي استعدت هيكسب ايه؟ كفايه انك انت لو بتستعد لرمضان ومت مت وانت مواظب فيك قبل رمضان باذن الله يا جماعه كنت ان اسمي هذه الخطبه ماذا بعد رمضان؟ ليه؟ مش ماذا قبل رمضان ليه؟ لان يا جماعه الفتره اللي احنا فيها دي اللي هي قبل رمضان شغل الفترة دي هي اللي هيتعب فيها هو اللي هيدرك في وقت رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى الصحابة كانوا بيدخلوا رمضان بيدخلوا رمضان وكانوا بيجاهدوا مش بس بيصوموا بيكونوا بيجاهدوا يعني ايه داخلين في قمة الياقة داخلين داخلين حتى لو رمضان فيه جهاد برضه هيبقى احسن رمضان في حياته هتبقى احسن ايام في حياته اللي مش شايف عايز عايز رمضان هيحصل ايه لو انت ما بتتعدلش دلوقتي ممكن تحصل ايه معرض لخطر انك تحصل ايه عارفين الصدمات الاولى الصدمات الاولى في رمضان لما الاخ يجي يصوم الصلوات يلاقي نفسه سرحان لما الاخ يجي يصوم يلاقي نفسه هيموت وحضان لما الاخ يجي يقرا القران يلاقي نفسه مصدود على قرايه القران الصلوات الاولى لما بتيجي اول ايام رمضان تحس ان قلبك حواليه جدار مفيش اي حاجه عارفه تنفذ منه الصلوات الاولى اللي بتخلينا يجي لك الاخ يبكي يقول لك انا انا كل الناس واقفه في الصلاه بتبكي والايات بتنزل الجبل وانا ما بفكرش ليه دي نتيجه طبيعيه يا ابني ده كلام طبيعي هو انت كنت متوقع ايه هو انت عملت ايه عشان تتاثر هو انت فاكر رمضان عصار صحيه من غير اي مجهود منك هيأثر فيك انت فاكرها ايه يا اخواني عشان كده تلاقوا الناس دلوقتي 95% من ائمه التطوعات في المساجد بيقروا بالمصحف 95% وقفوا بالحفلات بيقروا بالمصحف معلوش بيقروا من صدورهم وايه على قول الجمهور ده اصلا على قول الجمهور حكمه ايه اللي هو قراءه الايمان من المصحف طب وليه ما بيقراش لماذا اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال ستا بادر بالعمل الصالح ست حاجات الحاجه السادسه منهم ونشوا ونشوا اي ونشأ يعني شباب صغير ونشوا يتخذون القران مزامير يقدمون احدهم ليغنيهم يقدمون احدهم ليغنيهم وهو قلبهم فقها يعني شوية شباب جايبين واحد أحسن صوته خلاص يطلع يغنيهم في القرآن وهو قلبهم فقها ما فيش شروط الإمامة فيه لا فيش شروط الإمامة ولا بيعرف في صدره ما أول حبيبة يوصلنا له ما هو الأخ جاي واجب كميات مهولة من الطعام لو ما سمعش صوت قريب من الغناء مش هعرف تخشى على عيني يعني صوتي جميل لا لا مش كده ولكن اللي يحفظ اول لا الصلوات الاولى نتيجه عدم استعداد رمضان ثم صلوات تحيه رمضان اول ما الاخ يبدا قلبه رق اول ما الاخ تبدا سمعه تنزل اول ما الاخ يبدا ايمانه يزيد اول ما الاخ يبدا يشرح القران اول ما الاخ يبدا يكبر بالصلاه يلاقيهم بيصدروا لا شعبان يبقى شوال يبقى ضاع عليك رمضان يبقى ضاع عليك رمضان يا جماعه يا اخواني في الله يا اخواني في الله الطالب اللي بيجي ذاكر ايام الامتحانات عمره ما يتفوق لازم نستعد لو عايزين نتفوق في دين الله سبحانه وتعالى رمضان لما تيجي تسمع ثواب العباده فيه قلبك هينبهر لما تيجي تسمع ثواب صلاه على المعروف والاسره الفقيره فيه قلبك هينبهر لما تيجي تسمع ثواب الدعوه الى الله في قلبك هينبهر لما تيجي تسمع ثواب الاعتكاف في قلبك هينبهر لما تيجي تسمع ثواب ترجمه القران في قلبك هينبهر طب انت مستعد لكل ده انت مستعد لكل الصفقات دي ولا كل سنه ترضى بفتات من مائده رمضان ولا كل سنه ترضى بلقمتين من مائده رمضان يا جماعه رمضان شحنه عاليه ليه تضيعها على نفسك يا اخواني رمضان امتحانات لو جبت ده تاجير عالي هتبقى عامل زي طالب ثانويه عامه اللي جاب تاجير عالي يدخل اللي هو عايزه يستخدم يستعرض من الله الجوائز اللي بعد رمضان اخواني في الله اخواني في الله لا نريد ان نلبس بنفس الجهد عشر مرات كل رمضان ما بنستعدش وندخل وتحصل نفس القصه دي وبرضه نرجع تاني رمضان الشهر المجدد رمضان انت بتجاهد دلوقتي وبتحصل في رمضان ثم بعد هذا بعد رمضان تكرم الامه او تهان بعد رمضان كثير من الناس يتكلم عن الانتصارات اللي في رمضان الكلام ده جميل ولكن اللي احنا عايزين نتكلم عنه افضل من اللي في رمضان اللي بعد رمضان ليه؟ لشوال يا جماعه حدث في شوال شوال ده هو اللي بيعبر فعليا الامه خرجت من صيام رمضان قد ايه؟ شوال هو اللي بيعبر فعليا الامه بقت جاهزه للمهمه العظمى قد ايه؟ شهريا تكبير رمضان على الامه قد ايه عشان كده الجوائز بتيجي بعد الشغل حالا في شوال لما بدأنا نبص على الحاجات اللي حصلت في الأمة أيام ما كانت أمة بحق حقيقي في شوال ليه؟ أول حاجة معجزات بعد رمضان غزوة صليب كانت في شوال الغزوة اللي الغزوة اللي الحصى حالت معانا فيها اللي النبي عليه الصلاه والسلام رأى الحصى تحول لقلم الفكيه عفوا عليه الكفار بامير المسلمين معجزات الامه بعد رمضان اثنين فتوحات بعد رمضان معركه القادسيه اللي فتحت العالم بسببها وفتحت الجزء الشرقي من العالم بسببها كانت في شوال بطولات بعد رمضان وثبات بعد رمضان ثبات بعد رمضان غزوه الاحزاب كانت في شوال لما الرسول عليه السلام جاب خبر ان المشركين بيحضروا المشركين جايين 10000 واحد اشد الخطر واشد الخطر مره على الاسلام واكبر عدد فيهم في الاسلام 20 يوم بيبقوا في الخمر بيحضروا فيه و30 يوم متخاصمين المسلم لا يحمل ان يروح ياخد حاجته بينه وبين جيوش الكفار 4 متر وهم عبر الخندق يقوم ازاي واي سهم ممكن يصيبه كان هذا الثبات كله في شوال وتضحيات بعد رمضان غزوه احد كانت في شوال غزوه احد اللي نصها المعمر الله قدام النبي يحتاج فيها عشان يبني النبي عليه الصلاه والسلام غزوه احد اللي نسبه اتكاع من موضع كان يبقى فيها عشان تدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام غزوه احد اللي الصحابه بينوا ضحوا عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه تضحيات بعد رمضان خمسه بطولات بعد رمضان غزوه حمراء الاكبر كانت في شوال بعد وقت 24 ساعه لما النبي عليه الصلاه والسلام خد المجروحين الصحابه اللي مفيش واحد فيهم مش مطول او مجروح وخرج عشان يطالب المشركين وكلهم خرجوا معاه رمضان شوال يا جماعه شوال الشهر اللي بيبين لك يعني ايه رمضان اللي بيبين لك ثمره رمضان اللي بيبين لك لو الامه استثمرت رمضان صح بعد رمضان ربنا هيديها ايه؟ لو انت اجتهدت في رمضان صح ربنا هيستعملك في الدنيا في رمضان ربنا هيوفقك في دينه ازاي بعد رمضان ربنا هيفتح عليك في دينك ازاي بعد رمضان لو انت استثمرت رمضان صح بعد رمضان تكرم الامه وتهان عايزين رمضان جديد يا اخواني عايزين رمضان جديد عارفين يعني ايه؟ لما يكون الكمبيوتر ما عادش قادر يتحرك على الحاجات اللي بنستخدمها فيه بتنزله ويندوز بتنزله كهرباء الامه عايزه تعليم جديد لرمضان الامه مش عارفه ايه رمضان لما الممثلين عرفوا ايه رمضان اشتغلوا 11 شهر من قبله لازم نعرف ايه رمضان لما الواحد بيروح الحرم بيلاقي ناس رايحه العمره دي كان دي قضيه حياته الوحيده في الحياه مستقبلها وتلاقي ناس تانية قاعدة فاكراها رحلة فاكراها شوبنج لجوات الحرم فاكراها رايح يشم هوا جنب الكعبة اللي فاكر ان العمر برحلة هتعملوا ايه؟ هتقول له عايز ازاي ومش فاهم ان عمر اصلا هو تصوره على العمرة العمرة بس وبعد كده ما بعد هذا ومنوش تصور اصلا اكثر من الناس تحديدية هو بالظبط كده اللي مش فاهم يعني ايه رمضان ده هتقول له استعين ازاي؟ اللي مش عارف رمضان ده فرصة حياته قد ايه ازاي؟ هتقول له استعين ازاي؟ اللي مش فاهم رمضان ده ممكن يفرق بينه بين ديمين السماء والارض هتقول له استعين ازاي؟ اللي مش فاهم ده هتقول له استعين ازاي؟ عشان كده رمضان من واحنا اطفال بيزرع فينا عنه صوره مش هي الصور اللي شرع ربنا من واحنا اطفال ونقعد يغنوا لنا او جه او جه يا اولاد من واحنا اطفال واحنا قاعد يتزرع فينا عن رمضان صوره للاسف حتى بعد ابتدائنا اصرف علينا حتى بعد ابتدائنا اتحكمت فينا لسه مش قادرين نفهم ليه ثلاث الصحابه كانوا يفتعلوا رمضان المدرسه ست شهور ليه؟ لان هم فهموا عن رمضان اللي احنا مش فاهمينه ان ده شهر ثقيل لحياتك ان ده الشهر اللي هيفرق على الامه كلها اخواني في الله اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد قال تعالى عن رمضان أياما معدودات يعني إيه أياما معدودات المباراة لما بتبقى 90 دقيقة يقول لك دقائق محدودة يعني ما ينفعش تضيع ثانية الحكم في الآخر بيحسب الوقت المختصر في الثانية رمضان أيام محدودة يعني الليلة اللي بتضيع معناها درجات من الجنة الواحدة الليلة اللي بتضيع معناها فرص مغفرة واحدة الليلة اللي بتضيع معناها فرص أكبر واحدة يعني رمضان خسارة من فيه رمضان يا جماعة اللي جاي ده الليل فيه قصير الليل قصير يعني كمان عايز لياقة عالية جدا عشان نعرف نستثمره اخترع ثمان رمضانات الجايين جايين في عز الصيف يعني عايزين ناس قلوبها في السماء من قبل رمضان عشان نعرف نستثمره قال تعالى وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق الضامر اللي هو الخير اللي جوعك لحد ما مضى اللي بتقدر تطلع ما تطلع ولا تقدر تروح الكعبه لما يكون رمضان طويل لازم تستعد رمضان يا جماعه طويل انت قاعد ليه قلبك في رمضان رمضان عايز واحد قلبه وقف لله تعالى انت قلبك كده من الوجه يا اخواني في الله قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم رغم الاربع ثلاث حلقات رغم ال 108 مسلسل في ناس مش هتتفرج على نور واحد باذن الله رغم معركه ابليس اللي بيأجلها من 11 شهر في ناس هتختار ربنا في ناس هتصلي وهتبكي رغم ان رمضان ليس الصيف والمصائب في ناس هتختار رمضان على كل شيء انت من هؤلاء ولا لا اخواني في الله ماذا قبل رمضان في نهايه الخطبه كلام العمل ماذا قبل رمضان ماذا قبل رمضان هتعمل ايه يا جماعه احنا اللي وصلنا له من هذا الكلام ان لازم نستعد وان لازم الاستعداد يبقى من بدري وان لازم الاستعداد يبقى معسكر يعني ايه معسكر يعني جهاد يعني انت في رجب وشعبان مجاهد يعني ايه يعني لما بيعملوا معسكر قوي اللعيب ما بيروحش ساعه يتدرب ويروح ده بيسافروا بلد ثانيه عشان لا يشوف حد ولا حد يشوفه ويقعدوا يدبروا يدبروا ليل ونهار اهو بالظبط ده المطلوب منك الفتره الجايه انك تدخل في جهاد جهاد تدخل في معسكرات ما قبل رمضان تعرف ان اللي انت بتزرعه دلوقتي هو اللي انت هتجنيه وهتحصده في رمضان على قد ما تقدر تطبق من هذا الكلام على قد ما تقدر ولكن لازم البرنامج ده لازم المعسكرات دي يبقى ليها جزء من حياتك على قد ما تقدر لازم يبقى تستعد يا دوبك انت لازم انت لسه عندك شهوات ولسه عندك فطور ولسه عندك اجهاد انت يا دوبك تستعد لرمضان المعسكرات معسكرات ما قبل رمضان اول معسكر لازم تدخله معسكر الصيام معسكر الصيام ده رمضان ده هو الصيام ده رسم الصيام يا جماعه الصيام ده عمل من ملاك الاعمال الصالحه اللي في الاسلام ولكن ربنا رتب عليه ضمن الجنه اللي ارضها السماوات والارض ربنا رتب عليه جنه من جنه الناس يعني الصيام ده عباده مميزه كنا عن كثير جدا جدا من عبادات الدين الصيام يا جماعه سبب ضياع نهار رمضان الصيام الدوخه دي وسبب ضياع ليل رمضان الفطار والدعوه اللي بعده يبقى انت لازم دلوقتي تستعد في عباد عليك بالصوم ده مين اللي بيقول كده النبي عليه الصلاه والسلام عليك بالصوم فانه لا اكل له مفيش حاجه هتطهر قلبك زي الصيام مفيش حاجه هتزكي شهواتك زي الصيام مفيش حاجه هتطور قلبك زي الصيام مفيش حاجة هتحزك في دنيا زي الصيام مفيش حاجة هتعينك على العبادات زي الصيام مفيش حاجة هتبقى فاقدة في ميزانك زي الصيام مفيش حاجة هترفعك عند الله زي الصيام عليك بالصوم فإنه إن النبي بيأكد عليه الصلاة والسلام فإنه لا عيب له لا عيب له عايز تعالج شهواتك في الصيام معسكر الصيام يا جماعة لازم دلوقتي طب اصل انا هطفش يا ابني ما تطفش بره لما تطفش في رمضان والدقيقه تستاهل الدقيقه في رمضان المفروض يتعلم الثواني والله لو اقل نعدهم ساعات في الثواني يخدموا ساعات في الثواني عندنا رمضان الثانيه لو عقلت رمضان معسكر الصيام خلي العطش الوقت احسن من في رمضان خلي الجوع الوقت احسن من رمضان خلي الاجهاد الوقت يكون احسن من رمضان اتدرب على ضبط نفسك امام الاكل عند انتظار اكثر من رمضان يا اخواني عليكم بالصوم فانه لا عد له المعسكر الثاني معسكر القيام معسكر قيام الليل قال تعالى ومن الليل فتتحشش به تهشم على وزن تفاعل تكلم يعني تكلم بقيام الليل قال لك الوجود ده اللي هو النوم يعني تهشم يعني تعالى نومك خليك تبقى عايز تنام وقوم واستحمل وجاهد نومك كفايه نوم كفايه نوم اتدرب على قله النوم النهارده رمضان كفايه نوم ومن الليل فتهجد به لما ربنا فرض على الصحابه اول حاجه تقومهم في الدين فرض عليهم خير ليه؟ قوم الليل مش ده تاني امر في القران واول امر يقرا هو القران برضه يا جماعه مش يتوسع الموضوع مش عايز حاجه ولا عايز مصيبه ولا عايز برنامج ولا عايز الموضوع واضح الصحابه قاموا الليل سنه كامله حتى تورمت صوفهم كشجوع النسل بقى الرجلين الواحد زي صدر النسله من شده التورم من قيام الليل في روايه السيده عائشه رضي الله عنها قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تلقى زي تلقى آدم من ربه كلمات لفة شوف المفروض انك انت بقى تتفاجئ في القرآن تدخل رمضان من فوق شايفين اللي بيروح المصيف بيروح لهم ازاي يقول لك انا طول السنه تعبان وشقيان ودراسه وامتحانات وشغل وحياه ما بقسمت عليك الشهر بتاع المصري اهو انت رمضان كده طول السنه شهوات وذنوب ومعاصي وتوهان بقسمت عليك رمضان مجهول اتلهف على رمضان معسكر القيام فتلقى فتلقى وانك لتلقى القران مين فينا بيلقى مين فينا بيتلقى القران بشغل رهيب ولحظه رهيبه على هذا النور اللي هينور هينور حياته لازم تتدرب دلوقتي يا اخي على طول الصلاه تتدرب على انك تجيب ركعتين في ساعه واكثر من كده لازم يا جماعه تتدرب على طول الصلاه طب انا مش قادر على اللي احنا بنقول عليه ده يمكن تتدرب على ركعتين كل ليله في ربع ساعه ازاي عشان تبدا تتدرج انما اللي ما بيشتغلش خالص وراجع مشغل خلص رمضان بيبني على ايه؟ مفيش اساس اصلا مفيش اساس بيبني على الهوى انت لازم ترجع اساس من الوقت معسكر القيام معسكر التهجد معسكر تلقي القران بلفه عشان ينور لك حياتك معسكر قوم الليل ليلا قليلا المعسكر الثالث معسكر التوبه والاستغفار يا جماعة رمضان فتح رمضان ايه؟ فتح احضر خمس تنتحر من فتح الزوج رمضان يا جماعة عايز ولاية من الله عشان ربنا يفتح عليك فيه احضر ان ربنا لا يتولد بذنوبك ألم تحصل خواتيم البقرة اللي المفروض نقرأها كل ليلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا بعد العفو والمغفرة والرحمة تاني الولاية ذنوبك حرمت الولاية ذنوبك حرمك يبقى الله عشان ربنا يتولى أمرك توب من الآن توب ولا تقدر وإن كان لا يؤخذ من الرؤيا أحيانا من الرؤى أحيانا زمان يعني في بداية الالتزام قبل رمضان بحاجة بسيطة يوم ساعات لا أكثر بالظبط حلمت ان انا بسجد وسجد جنب واحد وقال طيب الاستخفاف في السجود فاحسنت من هذه الرؤيا انها توجيه ربنا ان الواحد يبدا رمضان بسجد الاستغفار او ان الفتح اللي انت عايزه في رمضان محتاج استغفار محتاج توبه نصوح لله سبحانه وتعالى معسكر التوبه والاستغفار اكتب اسلوبك تربى ابيض رمضان لما تستعد بتوجهها من قبل رمضان معسكر التوبه والاستغفار رابعا معسكر الدعاء يا رب كلمه يا رب كلمه يا رب يا اخواني انك انت تفضل تدعي لايامك يبقى لازم اللي عملتك اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعله فتحا علينا اللهم الله ان كلمه يا رب تملى لسانك وقلبك معظم دعاء مش اي كلام هو رمضان ده بيت يا جماعه بالاستقامه قبل ان يكون بالمجاهده انك تبقى تدخل على ربنا من باب الاستقامه تدخل على ربنا من باب المسكنه ادانا الصدقات للفقراء مش للي بيستهوا عضلاته استغفر الى الله ربنا يعطيك ويعطيك ويعطيك المعسكر الخامس معسكر رجب وشعبان يعني ايه يا جماعه يا اخواني الرسول عليه الصلاه قال على شعبان ايه ذلك شهر ايه يغفل عنه يغفل عنه الناس يعني ايه يغفل عنه الناس ليه الثلث الاخير ربنا بيتنزل سبحانه وتعالى ويقول هل من ذلك هل من مستغفر اشمعنى ما بين الاذان والاقامه في الظهر اول سنه بتتفتح لان الكل مشغول في الدرس ودراسته ودنيته فالوقت الناس خاصه فيه بيبقى ثواب العباده فيه بيبقى ثواب العباده فيه اعلى من اي وقت عشان كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه يحبهم الله وذكر الثاني ورجل خرج في سريه حتى اذا رضي العدو هزموا المسلمين هزموا دار العدو فكل بيجري بيهرب بيفر بيدفن نفسه اما هو فتلقى بصدره حتى يقتل او يفتح له يعني ايه؟ لما يبقى الكل بيتراجع وانت بتتكلم لما يبقى الكل نايم وانت صاحي استيقظ لما يبقى الكل مشغول بنفسه وانت مشغول بالله لما يبقى الكل مشغول بالوصول بالدنيا وانت مشغول بالوصول لله لما يبقى الكل بيتراجع وانت بتقول له ربنا ساعتها تفهم يعني ايه؟ يعني ايه؟ ذلك شهر يغفر عن ذنوب يعني ايه ان الايام دي الكل يجي صلوات ورمضان طب والايام دي الكل غفر عنها لا ده ثواب رهيب من الله سبحانه وتعالى عشان كده شعبان اللي بيحفظ عنه الناس تلاقي وفاة الاعمال في شعبان اللي بيحفظ عنه الناس تلاقي ان الله اختار لاهل الارض ويغفر لهم جميعا الا في الحديث الغريب الذي صح باذن الله على قول بعض علماء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى معسكر الصيام معسكر القيام معسكر التوبه والاستغفار معسكر الدعاء معسكر الاجتهاد في رجب وشعبان المعسكر الثالث معسكر الشوق الى رمضان يعني شوق قلبك لرمضان خلي اقعد يعني اعمل ايه؟ يعني هات الشرايط اللي بتتكلم عن رمضان دلوقتي واقعد اسمع فيها هتلاقي قلبك هيروح لرمضان هات كتيبات زي كتيب من الطارق بتاع الدكتور خالد هشام زي كتيب المشتاق زي المشتاقون لرمضان بتاع الشيخ محمد يعقوب وانت اقرا عن رمضان ستجد هذا الدواء رهيب باذن الله والاثر عليك هتشم ريح رمضان من دلوقتي يبقى معسكر التشويق لرمضان انك تبدا دلوقتي تشوق نفسك لرمضان تشوق نفسك المعسكر اللي بعد كده معسكر الصلاه معسكر الصلاه يا جماعه الصلاه الصلحه الصلحه عملك كله يعني الحاجه اللي بتصلح بقى رمضان كله هي الصلاه يعني يعني الوقت حاول تغير صلاتك الوقت دي لما يضاف منك 10 ايام وانت بتجاهد انك ترجع صلاه غير لما يضاف منك في رمضان خصام واجه المشاكل دي دلوقتي واجه مشاكلك القضيه دلوقتي خساره واجهت في رمضان واجه نقصك التعبديه دلوقتي خساره واجهت في رمضان واجه مشاكلك مع عدم القيام والصيام دلوقتي خساره خساره اكوان رمضان يبقى وقت في المواجهه والصار خساره رمضان ضغط المجاهده والوقوع والقيام والفطور والنشاط والاقبال والاجبار خساره يا جماعه خدوا التجارب دي دلوقتي ادخلوا رمضان بقلوب منطلقه لله سبحانه وتعالى وقفوا لله تعالى معسكر الصلاه ابدا من الوقت تشرح الصلاه من الحاجات الجميله اللي بتعلم فعلا الخشوع في الصلاه باذن الله مجموعه دوره من 30 حلقه كل حلقه ربع ساعه عملها احد دعاه الخليج اسمه مشاري خراط اسمه مشاري خراط دوره اي حد من الصناعيين ممكن يحملها كل الاخوه الحلقه ربع ساعه يعني كلها بتسمع كلها بتسمع من الفجر الظهر بس انت تسمع كل يوم ربع ساعه كل يوم تتعلم حته كده في الخشوع تتعلم نقطه كده في الخشوع اجتهدوا يا جماعه اجتهدوا اهلكم اهلكم انت ممكن تجتهد قدام ربنا علمك حديث محمد زي كده ما تفهمش منها تخيل تخيل ممكن تندم بعد كده انك عرفت معلومات انا ما استفدتش منها كلام عمل اهو كلام عمل هيفرق معاك جدا ان شاء الله في الاستعداد لرمضان يبقى معسكر الصلاه معسكر الصلاه اسمع دروس الخشوع في الصلاه اسمعها وابدا جاهد جاهد من الوقت المعسكر الثامن معسكر القلوب اعمل لقلبك معسكر اقفل قلبك يعني ايه ابدا اتعلم الزهد في الدنيا من الوقت رمضان عايز واحد فاهم ده بيفكر بقى في ريش ولا في التلفزيون فتح التلفزيون 30 برنامج للشيوخ و30 كسريه و30 برنامج حر يا ابني انت رمضان على نفسك يا عم انا اتفرج على برامج الدنيا في رمضان مش وقت التلفزيون وقت المصحف دلوقتي وقت المصحف وقت كتاب الله التلفزيون مش هتحط فيه 10 حفلات زي خلاصه رمضان الوقت مشروع هذا الكلام مشروع هذه الفرصه للي عايز يجتهد للي عايز يجتهد في رمضان يبقى معسكر القلوب انك تعمل معسكر لقلبك في رمضان المعسكر الاخير معسكر تفسير معسكر تفسير كتاب الله يعني انت دلوقتي بتقول تفسير ما هو ما تقول الصلاه والقيام انا حابب ان شاء الله انما لما تقول تفسير يعني انت في التفسير بتاع المفسرين يا اخي كل يوم ربع قران واحد اقراه اقراه من المصحف وافتح تفسير بتاعك واقرا تفسير المفسر بتاعك بس روح طب انا كده مش هخلص المصحف على رمضان هو انت هتخلص المصحف على رمضان يا ما تفتحش صفحه هو اما كل شيء واما لا شيء ما تبقاش عقلين من يا اخي خلص انت لو بدات ان الوقت ربع كل يوم تقراه وتقرا تفسير بتاعك هتخلص سنه كتاب رمضان ان شاء الله يعني البقره وال عمران لو بدات من النهارده كل يوم ربعين هتخلص 10 اجزاء في رمضان لو بدات من النهارده كل يوم حزب قراءه وقراءه السنه بتاعتي هتخلص 20 جزء في رمضان يا اخي خلص خمسه يا عم اقرا يا اخي اقرا صفحه اقرا خمس ايام بس اقرا ادخل البدايه خلي دايما اول خطوه هي اسهل خطوه هيجي عليك وقت زي اللي بيحفظ القران اول مره يحفظ يقول لك انا عايز احفظ رباعين في اليوم والحزب في اليوم يا عم احفظ ثلاث ايات في اليوم انا عايز احفظ بسرعه يا اخي هتحفظ بسرعه اول ما تدخل هتلاقي نفسك بتحفظ جزئين في اليوم بس تخلي البدايه سهله عشان تبدا وتتشجع ونفسك تتفتح وتستمر ما تقفلش نفسك من اولها ابدا بروح ازاي تقرا وتقرا تفسير وحبذا وقمت للدين طيب وبعد كده لوحدك فكرت في ربع جميل تكتب بعد كده مزيد ولكن سهل الدفاع عن نفسك خلينا خلينا عقلاء يا اخواني يبقى معسكر تفسير معسكرات رمضان معسكر قيام معسكر صيام معسكر الاستغفار والتوبه حتى لا تحرم رمضان بالتوبه معسكر الدعاء حتى يفتح الله عليك رحمه البر معسكر رجب وشعبان معسكر اوقات الغفله اللي الناس غفله عنها معسكر التفسير فهم كتاب الله معسكر الشوق الى الله والتشوق الى رمضان معسكر لقلبك عشان يتعلم الزهد اللي قبل رمضان معسكر معسكرات رمضانيه مع معسكرات ما قبل رمضان اخواني في الله اخواني في الله اخواني قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قوم قوم لقيام الصيام قوم يا اخي انما انت وضعك فتحوا وانت لسه بالك منهم المسافه دي يا ابني قوم الوقت قوم الوقت عشان لما الوقت يفرق تبقى انت على الباب تعرف تدخل وتعيش رمضان في الجنه وتعيش 30 يوم في الجنه اجري دلوقتي وانطلق قوموا قوموا انفض القبور والكفه بقى كفايه قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قوموا الى رمضان قوموا الى استعداد رمضان قوموا الى جنه الصيام والقيام كلمتين بس الصيام والقيام بس انت ضرب عليهم بس انت ابدا اجتهد فيهم وشوف رمضان هيتطور شكلها ايه اجتهد انت في الصيام والقيام بس وشوف الثوره في رمضان ولكن لازم تتعلم دلوقتي والا والله يا اخوان هيجي رمضان هتندم زي ندم الطالب يوم الامتحان ولا قبل الامتحان هو ندمان على كل ساعه ضيعها كان ممكن يستعين بها الامتحان عشان ما نقدر من ذلك البحر مره اخرى عشان ما بقاش اهل الباطل بيعملوا 108 مسلسل واحنا قاعدين مش عارفين نعمل حاجه ومش عارفين نجتهد حاجه قوموا يا اخواني رمضان شهر معانا صعبه هيطلب فيك منك عباده وصيام وقيام هيطلب منك دعوه الى الله هيطلب منك انك تنشر الامر بالارض احسن درس في الدنيا كلها سمعوا كم واحد مليون لسه مليار و399 مليون مسلم ما يعرفوش عنه حاجه مين اللي هيترجم الكلام ده وينشره ومين اللي هيكتب الكلام ده وينشره ومين اللي هيحفظ الكلام ده ويقوله ومين ومين اللي هيعرف الناس الكلام ده مين اللي ينشر الحق مش كله يتكلم هيطلب منك نشر الحق في رمضان انك توصل الدين للمواطنين في رمضان اخواني في الله اخواني في الله قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قبل ان نغادر مقامي هذا يعني اخواننا في بنك دم الخيري اخواننا في بنك دم الخيري المشروع اللي محمول يعني كثير منا بنك اتعرض قبل كده محتاج دم انه مسكوك في فصيله صعبه في هذه الايام يعني نظرا انك لا هتكتب حد عشان تجيب كيسين دم ممكن تدفع لك 300 جنيه من الاستغلال وبتبقى مواقف حرجه اخواني هذا العمل الخيري ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا هذا العمل الخيري نشارك فيه تدري فيه ثمن مرة فشل كلوي تدري انسجام للسرطان كان انسجام الواحد على الحق على الطريق وبيموت كان انسجام ربنا ينفذ بيك انسان فتخيل صراحه ان الله سبحانه وتعالى اخواننا في بنك ده مساجد هياخدوا الاسماء على باب المسجد اللي يريد التبرع لوجه الله سبحانه وتعالى ويبقى اول عمل استحقق في رمضان انك تطلع نص لتر من دمك اول عمل تستحقق في رمضان انك تتصرف على المسلمين بجزء من دمك في بلد الله سبحانه وتعالى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعلنا فرحا علينا وعلى عبادك اللهم بلغنا ليله القدر اللهم اجعلنا فيها من الفائزين اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا فرحا على امه حبيبك اللهم اجعلنا فرحا على قلوبنا وعلى قلوب شباب امته امه محمد وعلى قلوب بناتها وعلى قلوب رجالها ونسائها واطفالها اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لمصلحتهم في الارض اللهم فقهنا في ديننا اللهم يا ربنا اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك تذكارين لك شكارين لك اواهب منيبين مخبتين لك مطاعين اللهم اعنا اللهم قوم في رضاك عزائمنا اللهم قوم في رضاك عزائمنا اللهم اعمل قلوبنا بما الطبيب والمصدقين اللهم انصر اخواننا من حصلوا في غزه اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر واذن لكتابك ان يحكم واذن للدعاه اليك ان تفتح لهم الابواب برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت